إذاعة القرآن الكريم من القاهرة
لبيك اللهم لبيك لبيك يا ليلك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك
عم محمود مالك لا والله مفيش اي حاجه بس التلبيه بتاعت الربي دي ذكرتني بالايام الجميله و... ونفسي ازور بيت الله الحرام وازور بي- مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم واسبح الروضه كان نفسي احج ونفسي ازور بيت الله الحرام لي اكتر من خمس سنين بقدم في القرعه لكن مفيش نصيب لغايه دلوقتي يعني. امنيه في حياتي يعني سبحان الله العظيم تعرف ان كل محاولة من دول تحتسبها عند الله حجة اللهم ارزقنا الحج يا رب قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من هم بالحسنة فلم يعملها كتبت له كتبت له حسنة بس المهم انك تهم بالحج المهم انك تنويها وتعملها لازم تاخد الخطوة ما تسيبش الموضوع ده شوف عم محمود لما سمع التلبية بتاعت الراديو وأثرت في وجدانه ما سكتش ما سكتش خلى قلبه يشتغل تجاوب معاها علشان كده أنا عايز أقول لك طاوع ضميرك طاوع ضميرك الهتاف اللي جوه وجدانك ده اللي بيقول لك أنا نفسي حج اسمعه اسمعه وقرر إنك تحج وجرب تحج وقدم تحج كل مرة قدمت فيها دي محاولة على الطريق للحج وهي دي الكعبة كل اللي راحوا الكعبة قدموا مرة واتنين وما جات لهمش وبعد كده جات لهم مش من أول مرة هي علشان كده نستفيد إن المحاولة دي ليها أجر يساوي الحج زي ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هم بالحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة يبقى الواجب إنك تعمل إيه؟ تهم بتقول نفسي أحج يبقى اتحرك ناحية الحج اعمل حاجة بتودي على الحج دبر فلوس الحج اسعى لطريق الحج قدم في القرعة دي وفي القرعة دي وفي القرعة دي ما تكبرش الموضوع على نفسك وتقول الحج ده مصاريفه كتير لا صغرها قربها تبسطها تبقى بسيطة تكبر الموضوع يبقى صعب عليك من استطال الطريق ضعف مشيه عايز اقول لكل واحد بيسمع التلبية بتاعت الراديو قلبه بيحن اسمع لضميرك وتجاوب مع ضميرك ومجرد ان انت تهم بالحسنة يبقى انت كده بتحج يا اللي نفسك تحج ويا رب نحج حاجة جميلة ما شاء الله انا على فكره لبست علشان كتير بدل وما شفتش فرحه اللي بيلبس لبس الاحرام دي والله العظيم صدقت انا حاسس ان انا عريس اللهم ارزقنا الحج يا رب مفيش اجمل من احساس لبس الاحرام ايه رايك يا عيد انا واحد في دول ممكن تاخد اي حد حاجه فيهم يعني خدهم كلهم كان نفسي البس الاحرام كان نفسي احج
يا رب تلبسه عيد ربنا يرزقك الحج المبرور كل عام يا رب امين عارف فرحة لبس الإحرام دي بتتكرر في الحج ما بتبقاش مرة واحدة إحنا بنلبس الإحرام يوم العمرة وبتحس ببهاء فرحة لبس الإحرام دي يوم العمرة وبعدين لما نيجي نهل بالحج يوم 8 ذي الحجة بقى خلاص انت بتقعد متمتع من العمرة بعد ما حلقت لحد الحج لما بتيجي تلبسه تاني بقى يوم 8 الفرحة من جديد انا باجي يوم 7 ده ولا يوم 8 الصبح وانا بلبس الاحرام قاعد اقول انا بحج انا بحج انا بحج انا وبعدين تقلب معايا بقى بهستيريا فرع اقول انا بحج انا بحج والله العظيم ببقى فرحان بزف نفسي انا انا بزف نفسي يوم آه، 8 ده يوم الترويه بزف نفسي ان انا عريس ودلوقتي انت خليتني ابقى مشغول باحبابي اللي ما حجوش يا رب ارزقنا الحج كل عام يا رب عايز اقول لك علشان تلبس الاحرام لازم تدعي كتير كتير قوي لازم تقعد تدعي كتير جدا انك تحج الحج ده مش سهل ربنا قال للرسول عليه الصلاه والسلام قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها لازم روحك تطلع وجهك في السماء يعني شفت شوف الرسول بي- كان بيعمل كده عليه الصلاه والسلام كان يبقى مأمور ان هو عليه الصلاه والسلام يستقبل بيت المقدس والكعبه كده فكان عليه الصلاه والسلام هيصلي اهو الواجب ان هو يستقبل بيت المقدس فكان يقعد يبص ناحيه الكعبه وروحه هناك نفسه يصلي ناحيه الكعبه صلى الله عليه واله وصحبه وسلم عرفت تعمل ايه علشان ربنا يكرمك بعد كده بالحج عرفت اللي نفسه في الحج وما حجش يبقى واجب عليه يعمل ايه روحه تبقى في الحج ويدعي كتير انه يحج اللي يدعي كتير يحج ربنا بيكرمه الحج اللي يتوسل كتير يحج ربنا بيكرمه بالحج ما هو احنا مش رايحين نحج عشان نلبس مش رايحين نحج عشان نتمنظر مش رايحين نحج علشان ننزل الصوره السيلفي لا طول ما انت مشغول بالحج وبتدعي تحج الحج الحقيقي يبقى تبقى مشغول بروحك في الحج ربنا هيكرمك ان شاء الله وتحج كل سجدة تقول يا رب ارزقني الحج كل مجلس مظنة قبول الدعاء تدعي يا رب تحج وقال ربكم ادعوني استجب لكم يا رب الحج يا رب ارزقنا الحج يا رب جزاك الله خير يا بطل يديني كل الاحرامات دي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ازيك يا شيخ عمرو عامل ايه يا حبيبي تيتا حبيبتي ازيك انت عامل ايه اخبارك يا ست الكل الحمد لله انت عامل ايه يا حبيبي كل عام وانت طيبه وانت طيب ربنا يخليك محدش ما بتجيش انا ومحدش بيشوفك يعني وحشتني وحشاني والله يا اغلى الناس انت وحشتني اكتر والله ربنا يرضى عنك عامل ايه يا يا تيتا حبيبي؟
الحمد لله يا ست الكل طب ربنا يطمنا عليك يا الله رب العالمين يا يتقبل رب وجده عامل ايه وصحته عامله ايه كويس الحمد لله كلنا بنسلم عليك وعايزين نشوف الله يشفيه ويشفيك يا رب ربنا يبارك ربنا يبارك لك يا حبيبي ربنا يخليك عايز اسالك سؤال يا شيخ اتفضلي حجيت مره والحمد لله طبعا طبعا جيناها سوا لنا المره اللي كنت فيها انا وانت وانت خلتني وديتنا أيوة.
طوف وكده ايوه حبيبتي وشطت الكعبه انا وانت فاكره و...
فاكره كانت حاجه جميله اه كن- كانت جميله جدا والله وانت معايا والله يا حبيبي انا لسه حج تاني يا حبيبي انا لسه حج تاني أنا لسه حج تاني
يا رب ربنا ينولها لك تاني وتالت وعرفت ان القعده في المسجد ل- الفجر للشروق يعتبر يعني إيه حجه وعمر صح لو انا ايوه قعدت في البيت من الفجر للشروق وصليت ركعتين الصو- آه، الضحى هل تحسب لي حجه وعمره؟
ما شاء الله لا قوه الا بالله ايه السؤال الرائع ده يا تيتا يا ريت كل النساء يكون همهم زي همك يا ماما اولا لازم تبقى عارفه ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال النساء شقائق الرجال فاي تكليف في الشريعه يبقى حضرتك مكلفه بيه زيك زي الراجل حتى ياتي الصارف الذي يجعل الامر خاص بالرجال او خاص بالنساء ما شاء الله يبقى الحديث ده اللي هو الرسول عليه الصلاه والسلام قال فيه من صلى الفجر في جماعه ثم قعد في مصلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كان كعدل حجه وعمره تامه تامه تامه الحديث ده مش للرجال فقط الحديث ده للرجال وللنساء على السواء. ثانيا لازم تعرفي ان المسجد ده للجميع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله يبقى المساجد دي بيوت ربنا سبحانه وتعالى مش من حق حد انه يمنع امرأة من انها تذهب المسجد مادام مفيش مخالفات شرعية في ده ولكن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد جاءت أم حميد رضي الله عنها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أحب الصلاة معك فقال عليه الصلاة والسلام قد علمت أنك تحبين الصلاة معي لكن صلاتك في بيتك أفضل من صلاتك في حجرتك وصلاتك في حجرتك أفضل من صلاتك في دارك وصلاتك في دارك أفضل من صلاتك في مسجد قومك وصلاتك في مسجد قومك خير لك من صلاتك في مسجدي مسجد الرسول اللي الركعة فيه أفضل من ألف ركعة في أي مسجد في الدنيا صلاتك في بيتك قريب من سريرك اللي بتنامي عليه أيوة.
أفضل من صلاتك فيه تصوري حضرتك وصلاتك في بيتك أفضل من صلاتك في حجرتك الحجرة اللي هي الصالة اللي بتطل على كل الحجرات أو البيتوتات والبيتك اللي هو غرفة النوم صلاتك في غرفة النوم أفضل من صلاتك في آه، الصالة علشان كده الشيخ عبد العزيز بن باز عليه رحمة الله أخبر أن بالاحتساب تنال المرأة هذه الفضيلة وأكثر وهي في بيتها فقال رحمه الله وكذلك المرأة إذا صلت في بيتها فإنها تحتسب عند الله إذا مكثت في مصلاها تذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلت ركعتين تحتسب ذلك عند الله بحجة وعمرة تامة تامة تامة جميل
لكن طبعا ما تصليش بقى في البيت وتقعدي تتمشي هنا وتقعدي تقضي الحوائج دي وتعملي الاشياء دي وتقضي الوقت كله في غير الذكر لا أيوة.
زي ما انت قاعده على مصليتك في الذكر وتحتسبي ده عند الله بالحجه والعمره لكن عندك مأزق وهو ان الحديث قال في جماعه في جماعه انك تصلي الفجر في جماعه تصلي مع طفل حل اهو تصلي مع جده قبل ما ينزل يصلي قبل ما جده ينزل يصلي الفريضة في المسجد بيصلي السنة في البيت انت صليها معاه بنية الفريضة وخليك قاعدة مكانك هو ينزل يصلي في المسجد وانت كملي في الذكر لحد الشروق وبعدين صلي ركعتين الضحى واحتسبي ده عند الله بحجة وعمرة تامة تامة تامة واضح يا ست الكل خلاص توكلت على ربنا الله يتقبل منا ان ومنك شاء الله باذن الله هعملها كل ما يوم شاء الله يا رب الحج سوا يا رب يا والتوفيق رب لنا يا رب العالمين يا رب تعال تفتح لك الحل يا رب يا رب العالمين يا حبيبي
الله اكبر الله اكبر مصطفى زميلي ربنا كرمه بالحج السنه دي.
ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله
كان نفسي اقدم معاه بس ربنا ما قدرش يا ريتني كنت سمعت كلامي كان نفسي اقدم معاه بس ربنا ما قدرش يا ريتني كنت سمعت كلامي
الله يهديك يا شريف الله يكتب لنا ويكتب لك الحج يا رب الحقيقة خبر ان واحد من زمايلنا يجيله تأشيرة الحج الواحد ما بيبقاش عارف يفرح له ولا يزعل على نفسه والمفروض انك تجمع الاتنين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما يقتل احدكم اخاه اذا راى احدكم من اخيه ما يعجبه فليدعو له بالبركة فانت واجب عليك تفرح له تزعل من نفسك واللي أثر في الحج واللي أثر في التقديم للحج واللي أثر في طلب الحج عليه إن هو يستغفر الله من ده لكن أنا عايز أقولك على بشرى وعايز أديك واجب تعمله يجبر زعلك ده يا حاج شريف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على ما إن فعلتموه أدركتم من سبقكم ولم يدرككم أحد بعدكم الرسول قال عليه الصلاة والسلام هقول لكم على حاجة لو عملتوها تسبقوا الناس وتحصلوا اللي سبقوكم اللي عايز يلحق الحجاج يسمعني كويس بقى تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين لما تيجي بعد الصلاة تقول سبحان الله 33 مرة والحمد لله 33 مرة والله أكبر 34 مرة ربنا سبحانه وتعالى يكتب لك بالمواظبة على الذكر ده ان انت حصلت اي حد سابك اللهم لك الحمد كأنك المفروض كل ما تسلم من الصلاة تفتكر الناس اللي سبقوك في الحسنات ان انت مش اكتر واحد سبقت ان انت يا دوب صليت الفرض اللي عليك تقوم قايل الاذكار دي عشان تسبق وتحصل الناس اللي سبقوك اللي عرف يبني مستشفى وانت لا اللي عرف يعمل ملجأ ايتام وانت لا اللي عرف يبني مسجد وانت لا اللي عرف يحج كل سنة وانت لا احصلهم ازاي بعد ما اخلص الفرض اللي عليا اللي قدرت اعمله اقوم اقول سبحان الله والحمد لله كل واحدة 33 والله اكبر 34 ويا رب نحج عامل ايه يا عم عبد الرحمن اخبار حضرتك ايه يلي بدعي لي عشان زهقان شويه الله يديك الصحة ويشفيك والله كان باب الحج مفتوح لي بس الصحة مش قادرة الصحة مش قادرة الله يشفيك عايزين صحي كان نفسي أحج
يا عم عبد الرحمن ابشر ابشر ده انا عايزك تستبشر وما تشيلش هم خالص قصة الحج كلها على بعضها عبودية احنا بنتعبد لله بالصحة وبنتعبد لله واحنا في المرض لما يقدر علينا سبحانه وتعالى القوة والصحة في حج للي صحته جامدة ولما ربنا يقدر علينا الضعف والمرض في حج للي مريض وضعفان ده له طريقة في العبادة وده له طريقة في العبادة والباب اللي بيدخلهم هما الاتنين على ربنا اسمه العبودية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يصنع صحيحا مقيما بدل انت لما كان ربنا بييسر لك بتحج يبقى لما يمنعك المرض إن شاء الله ترجو من الله إن ينكتب لك الحج وأنا عايز أقول لك حج على كده ليه ما تحجش بالظروف اللي انت فيها دي حج مهما كانت صحتك تعبانة حج وهتلاقي ألف واحد حريص على خدمتك حج وهتلاقي ألف واحد صحته زيك وأقل منك الحج نفسه بيجيب الصحة الحج نفسه بيجيب المدد وبيجيب القوة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب عن صاحبهما كما ينفي الكير خبث الحديد لما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وجاء عليه الصلاة والسلام عائدا إلى الكعبة فاتحا عليه الصلاة والسلام قال المشركون لبعضهم الآن يدخل عليكم محمد وأصحابه صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وقد أهلكتهم حمى يثرب يدخلون كالنغف هيخشوا مرضانين وضعفانين فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يكشفوا أكتافهم وأن يدخلوا إلى الكعبة مضطبعين وأمرهم بالرمل الرمل اللي هو الجري أمرهم بالرمل حول الكعبة ليرى الناس صحة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوته وأصحابه صلى الله عليه وسلم الطواف هو اللي هيديك القوة الطواف هو اللي هيديك الصحة الحج ده مش للأصحاء الحج ده مش للأقوياء لا الحج ده بيت الله بيت الله الحرام فما تقطعش عشمك في الحج احتسب عند الله اللي فات وارجو الله فيما هو آت حج ما دام ربنا مقدرك انك تقف على حيلك وتتمشى لحد دورة المياه او تتمشى لحد ما تصلي يبقى تقدر كمان تحج اتمشى للكعبة يا دوب هتعمل كل الحج مليان رخص الحج مليان رخص حج بأي شكل حج بأي طريقة ولما ربنا سبحانه وتعالى يكتب لك الحج هتفاجئ بصحتك دبت فيك وهتحكي لنا عن كرامات صحتك ازاي ربنا قدرك وازاي ربنا امد في صحتك و- وقوتك وده درس كبير للي ربنا سبحانه وتعالى مديله الصحة دلوقتي انه ينتهز فترة الصحة وما يتأخرش عن الحج لحد ما يمرض قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حجوا قبل أن لا تحجوا أبشر يا عمي إن شاء الله الحج مكتوب لك إن شاء الله واخد أجر الحجيج ربنا يكتب لك أجر الحج كل عام يا عم عبد الرحمن ويا رب الحج يا رب يا رب اللهم استجب معي
سبحان الله يا شيخ والله الواحد كل ما يحوش فلوس للحج إيه الأسعار تزيد طب يعني ده بسبب الذنوب يتلاقي ان في اساسا الناس بت... ب- يعني مكسبها بيشوف بعينه يعني ان مكسبها جاي من حرام وكل سنة بتروح وانا نفسي حج اعمل ايه وانا نفسي حج اعمل ايه
رب العالمين حكيم فيما أعطى يقول سبحانه وتعالى وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليه من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين هي امتحانات هي امتحانات ومش معنى ان انت ما تيسرلكش الحج يبقى دول افضل منك ولا معنى ان هم تيسر لهم الحج وهم مشهورين بالذنوب ان هم مش مقبولين الله اعلم احنا نعلم جيدا ان ربنا لا يقبل الحج ولا العمرة من المال الحرام لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا لكن أنت لا تدري أسرار الناس بينها وبين ربها جل جلاله ولما ساق الله لك هذا المنظر العبرة ليست في آه، لماذا رزقهم وإنما العبرة لماذا أنا حرمت وأنت مأجور حين آه، تحرم بسبب آه، قلة المال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بالمدينة لا رجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم يشاركونكم الأجر حبسهم العذر أمستوحش أنت مما جنيت أحسن إذا شئت واستأنس إذا كان واحد زعلان من ذنوبه منعته من الحج يبقى يعمل إيه؟ يتوب صح وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير يعني قضية إن الإنسان يحرم بذنوبه ده إحساس مش وحش ده مش نكد ده إحساس جميل طالما يقرب من الله بالتوبة النصوحة وفعلا ما نزل بلاء إلا بذنب وأعظم البلاء البلاء في الدين الإنسان يحرم من العبادة وقضية إن الإنسان ي- يفاجأ بإن ناس يعلم إن فلوسهم حرام أو يعلم إن هم يجاهرون بالمعصية ويحجوا أنت لا تدري لعل بينهم وبين الله أسرار وكذلك الله يمتحنك بهذا أترضى أم تسخط يعني ده امتحان فوق الامتحان إن الله يبتلي العبد فيما أعطاه أرضيه أم سخطه فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط فلما نشوف ناس بتحج نقول الله يبارك لهم نقول الله يغفر لنا ولهم طب ده انت تعرف سيئاته وتعرف حسناته وإن الحسنات يذهبن السيئات لكن انت عندك سيئات وما تعرفلكش حسنات علشان كده يفضل الانسان يستغفر الله عايزين نستغفر الله اذا كنت محبوس عن الحج وشايف انك محبوس بذنب ده ما يخليكش تحزن ولا تبتئس ده يخليك تستغفر الله استغفر الله كتير لعل الله عز وجل يعوضك ويكتب لك الحج المبرور ببركة الاستغفار الكتير وإذا شفت حد بيحج ما تقولش أنا أعلم إن فلوسه حرام أنا أعلم إن هو عاصي لا قول الله يغفر لنا ولهم الله يعفو عنا وعنهم وارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس ويا رب الحج
فاكر يا حاج محمد السنة اللي فاتت لما كنا في الحج يوم عرفة طبعا واليوم يتنسى لقينا خيمة فاضية وعلى ربوة عالية جدا وحوالينها خضرة وأول ما قعدنا الناس تجيب الأكل وناس تجيب المية ما تعرفش الناس دي جت منين الحج على بعضها كلها بركة من أولها لآخرها والله بركة اه والله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام الله أهلا حاج محمود ازي حضرتك كيف الحال الحمد طيب لله.
الله يكرمك يا رب حاج محمد ازيك يا مولانا؟
ازاي الحال حضرتك جيت في وقتك والله سبحان الله.
احنا كنا بنتكلم في الحج الوقت يا اللهم ارزقنا الحج يا رب جميل وان شاء الله باذن الله نحج كل سنه ان شاء الله يا رب صحبه يا رب يا رب اللهم استجب يا رب كل عام وانتم طيبين طيب يا حاج.
تقبل الله منا ومنكم الحقيقه ان ان ذكريات الحج بتهيج الانسان للحج كل سنه لسه كنا بنتكلم اللهم ارزقنا الحج يا رب اللهم امين يا رب.
اللهم ارزقنا الحج يا رب اللهم واللي في قلبه الشوق للحج لو في قلبه رحمه يحب للناس الحج
اللي داق حلاوة الحج وفي قلبه رحمة يحجج الناس اللي مش قادرين
عشان كده اللي ربنا موسع عليه ومقدره وده حلاوة الحج يدواها لغيره صح طبعا.
لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه فالإنسان اللي بيحب الخير للناس يحججهم بقى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهز غازيا فقد غزا اللي يجهز إنسان ويعينه على الحج يبقى كأنه هو حج في ناس كتير ما تقدرش تحج كل سنة مش لأسباب مادية هو يقدر يحج لكن مشكلته في الوقت عنده آه، مشاغل ع- فات- مضغوط.
مضغوط في عنده مشاغل مسؤوليات بالظبط يعمل ايه اه يحجج حد بقى مم.
يحجج حد عايزين نقول لكل واحد ربنا مقدره يحجج انسان يا رب ويحتسبها عند الله ان هو اللي حج ويحججه وممكن يحججه كانه كان هيصرف على نفسه مش انت خرجت من ذمتك فلوس الحج ده ليه ما تطلعش انسان يحج حجتك ربنا يبلغنا واياكم الحج المبرور وارزقنا واياكم الاخلاص ويجعلنا واياكم موفقين ومباركين ويجعلنا رحمه على الناس ويحقق بينا وبيكم امال الناس في ناس بتحلم تشوف الكعبه ومعهاش يبقى اللي دقها مره يدوقها لغيره يعني وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان وكل عام وانتم طيبين ويا رب نحج يا رب نحج
اليومين دول مليون حاجة بتشوقنا للحج منظر ال- الكعبة سبحان الله بيختلف اليومين دول خالص يعني تحس ان هو مختلف عن طول السنة آه، دروس حضرتك برضو للحج وكده دي لما بسمعها فعلا يعني بندم جدا إن أنا ما رحتش. انا نفسي حج اعمل ايه
اجتهد اجتهد على قدر أشواقك شوف يا بطل ربنا يبرد شوقي وشوقك بقبل على الحجر يا رب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له مثل أجور من دعا المقاطع اللي بتولع الشوق في قلبك دي انشرها البدائل اللي انت عارفها ان انت تقعد في المسجد من فجر الشروق ان انت آه، تقول اذكار الصلاه اللي يقول اذكار الصلاه يدرك من سبقه ان انت تذهب لكل فريضه الذهاب للفريضه كما قال النبي عليه الصلاه والسلام من خرج الى صلاه مكتوبه كان كاجر الحاج المحرم البدائل دي نفسها عرفها للناس انشرها بين الناس ولك مثل اجر من دعوته ان شاء الله عز وجل لا تتوقف عند الحزن وانما حول الحزن لعمل شوف لما كل يوم تقعد من الفجر للشروق يكتب لك كل يوم حج وعمرة لما كل مرة تنزل تصلي الفرض وتحتسب عند الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لك ما احتسبت وقال عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات ويا رب نحج يكون عندك باذن الله اخد الجوائز ان شاء الله الله اكبر اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد باركوا لي ربنا اكرمني بالحج باركوا لي الحمد لله والشكر لله اللهم لك الحمد والشكر الله اكبر اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد التأشيرة جت اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد اللهم اجعلنا شاكرين لنعمك يا رب اللهم لبيك اللهم لبيك جزاك الله خيرا يا عم جمال انت هتنكد عليا الله يكرمك يا رب نحج ان شاء الله
كان نفسي احج
ربنا ينولها لك يا رب ربنا ينولها لك يا عم جمال سبحان الله ربنا بيكتب أجر الزعل على فوات الحج قال الله عز وجل ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدم حزنا ألا يجدوا ما ينفقون مجرد أن أنت زعلان ده في حد ذاته أنت مأجور عليه علشان كده عايز اقول ما ما حدش يعتبر ان فوات الحج ده شيء عادي اللي زعلان مأجور على زعله هي الصورة صورة الحج مش بس الناس اللي جوه الكعبة ده الصورة كاملة فيها ناس جوه الكعبة مبسوطة وناس بعيد متحسرة على فوات الحج احنا في الصورة قال الله عز وجل وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي يا حبيبي زعلك ده في نفس الآية بتاعت وأتموا الحج وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم العلماء كلهم بوبوا في أبواب الحج باب الإحصار الحرمان من الحج ده مش لعبة المحروم من الحج ده سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان محرم وحرم من الكعبة كان محرم كان لابس إحرامه وع- وأهل عليه الصلاة والسلام وأوشك إن هو يوصل للحرم ومنع عليه الصلاة والسلام فالمقصد هو إيه إن قضية الحرمان من الحج دي مش زي ما تتحرم مثلا من علاوة ولا تتحرم من من شيء في أمور الدنيا لأ دي عبادة انت دلوقتي بتتعبد بعبادة الحرمان من الحج تفضل زعلان عليها فتساب عليها حافظ على طاقة الزعل دي والناس واقفة على عرفة تفضل شايل في قلبك الزعل ده وتحتسب عند الله سبحانه وتعالى الكلام ده مش نكد الكلام ده مش نكد ده شوق الكلام ده مش نفسية حزينة لا دي مشاعر كلها حب لله سبحانه وتعالى انك تحب الحجاج وتحب لهم الخير وتتمنى لهم الخير وفي نفس الوقت تبقى زعلان ان انت ما حجتش اوعى تقول عادي وايه يعني حرمنا من الحج لا لا دي حاجه كبيره دي حاجه كبيره بس وانت زعلان احتسب الزعل ده واجعل احتساب الزعل ده يترتب عليه عمل الله مش انت بقالك كام سنه ما بتحجش وزعلان على فوات الحج طب انت زعلان عملت ايه السنه الجايه تقدم ان شاء الله السنه الجايه تتوكل على الله وتقدم ربنا يكتبها لك يا رب ربنا ييسرها لك يا عم جمال وانتم منورين ووشكم سعد عليا جزاكم الله خير ربنا يتقبل منا ومنكم يا رب اللهم امين
مولانا نفسي اتوب كل ما اتوب برجع بسرعه قوي كل ما بحس ان انا بتوب او بحاول اتوب برجع للمعصيه اسرع ما كنت يا رب نتوب يا رب يا رب توب عليا وعليك يا حبيبي الحقيقه ان انت لو صدقت في انك نفسك تتوب ربنا هيتوب عليك كل المطلوب انت كل مره تبت بجسمك فاضل قلبك يصدق طاعه وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم ثم أنت محتاج عمل كبير على قد ذنوبي الكتير محتاج عمل كبير أحيانا يبقى الذنب صغير فالإنسان يعرف يتوب منه بسهولة لكن لما يبقى الذنب ضخم قوي أو الذنوب كتير ومتكاثرة ومتراكمة يبقى محتاجين حسنة كبيرة قوي عشان تغير الحياة الحج
الحج يغير الحياة
اللهم ارزقنا الحج يا رب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه في ناس محتاجين تغيير جذري في حياتهم علشان كل حاجة فيهم تتغير الحج بيعمل كده عملت عمرة؟ مبروك العمرة يا رب تحج بقى الحج حاجة تانية خالص غير العمرة العمرة دي بالنسبة للحج زي ايه زي الابتدائية والدكتوراه الحج حاجة عظيمة جدا بيعمل فورمات للإنسان بيجدده كورس كبير بيغير كل حاجة فيه بيغير نظرته للملابس بيغير نظرته للأكل والشرب بيغير نظرته للبناء والشقة والفرش و- بيغير نظرته للفلوس الحج بيغير الإنسان بيغيره تماما لأن الحج مش ساعة ولا ساعتين ولا ثلاثة ده رب العالمين بيقول الحج أشهر الحج أشهر معلومات فالحج عبادة طويلة بتغير الإنسان علشان كده لازم تحط في دماغك الحج لازم تتمناه لأن الحج هيغير حياتك هيعمل لك فورمات رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه يا رب الحج
يا شيخ عمرو انا زعلان من شريف جدا خير بس يا حاج شريف مزعله ليه كل ما اقول له انا عايز اطلع الحج يقول لي جوز ولادك الاول مم.
وانا نفسي احج
كان نفسي احج
الحجاج سافروا دلوقتي والحمد لله انا كان نفسي احج وادعي لي ان ربنا سبحانه وتعالى يكتب لي الحج الله يكتب لك الحج يا يا رب رب.
طب نعمل فيك إيه دلوقتي يا حاج شريف صلى على الرسول طيب صلى الله عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الحقيقة إن الحج نفسه مما يوسع الله عز وجل به الأرزاق ويقضي الله عز وجل به الحوائج والحقيقة ان احنا ما بنقولش احج الاول ولا جوز ولادي الاول اللي موجود اعمله ال- ده باب خير وده باب خير لما يتفتح لك باب انك تزوج ولادك ما تدخرش ولما يتفتح لك باب الحج ما يتدخرش فلما يكون مفتوح لك باب الحج ما تقولش لما اجوز الولاد ولا حتى بعض الشباب يقول لما اتجوز انا لا ولا تتجوز انت انت تروح تحج فيقضي الله عز وجل لك الحوائج ويوسع الله عليك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم إلا وينزل فيه ملكان يقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا اللي بيعيش طول عمره يقول أنا مش هحج إلا لما أتجوز بعدين يقول مش هحج إلا لما أعمل مشروع مش هحج إلا لما أطلع معاش مش هحج إلا لما أجوز ولادي بيجوا أولاده بعد كده ما بيحجوش عنه الحق حج الحق حج ما تأخرش الحج لأي سبب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حجوا قبل أن لا تحجوا الكلام ده مش مش تخويف بدون داعي الرسول عليه الصلاة والسلام علمه الله ما لم نعلم قال الله عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فلما الرسول يقول حجوا قبل أن لا تحجوا يبقى إيه حج لأنك احتمال كبير ما تعرفش تحج آه فأول ما ربنا يفتح لك باب حج ما تقولش لا أولاد ولا زوج ولا ولد ولا حوائج ولا أي شيء مفيش أهم من الحج ده ركن من أركان الإسلام بني الإسلام على خمس بناءك بناءك اللي هو الإسلام ناقص حتة ناقص ضلع فاوعى تأخر الحج علشان حاجة ولا يقولوا لك اتصدق الصدقات أحسن من الحج انت حجيت خلاص يجرى ايه لما ت- تجوز الناس لا اعمل الحسنات دي وحج الصدقة وإطعام الطعام وصنع المعروف حسنات الحج مش بس حسنات الحج جهاد جهاد يعني ايه يعني دافع تحويشة عمرك كلها عشان تحج وبعدين تنام على الأسفلت تنام على الرصيف تمشي لابس إحرام إزار ورداء ومفيش تحت منه حاجة المشقة دي و- والتعب ده والناس مسافرين five stars و seven stars وأفضل فنادق وأغلى خيام في الدنيا والأتوبيس عطل ولا ضرسه وجعه ولا آه، رجليه وجعته الحج جهاد الحج جهاد و- و- وكفاح وتقدر تقول عليه كورس في تعليم الإنسانية والرجولة الكلام ده ما تصنعوش فيك الصدقة لما تعمل صدقة الصدقة ما تعملش كل ده جواك ان انت نايم على الرصيف ان انت في مصالح متأخرة ان انت رصيدك خلص على التليفون والرحلة مشيت منك وتهت كل ده التعب ده في سبيل الله مفيش شيء في الدنيا يعوضه انت محتاج تحج علشان الحج نفسه الموضوع مش موضوع نفقاته بس لازم تحج يا رب الحج
هو انا عايز اطلع حج بابا الناس كلها عماله بتطلع تحج وانا نفسي اطلع قوي هو انا عايز اطلع حج بابا
اصل حازم ما ينفعش انت لسه سنك صغير واحنا برضو ممكن نسأل فضيلة الشيخ ايه رأي فضيلتك لو حازم يطلع يحج وعنده 14 سنة
الحج مش للكبار بس مش للعواجيز بس والغلام الذي لم يبلغ الحلم يجري القلم له ولا يجري عليه الرسول عليه الصلاة والسلام رفعت له امرأة غلاما وقالت له يا رسول الله ألي هذا حج فقال عليه الصلاة والسلام نعم ولك أجر فإن كان قد بلغ الحلم ووجب عليه الحج فالحج في الشباب أعون له على طاعة الله سبحانه وتعالى اللي راح التجنيد زي ما اللي ما راحش التجنيد لا مش زي مش زي بعض اللي طول عمره بياخد المصروف لحد ما بقى شحط عنده 40 سنة زي اللي بيكافح وبيعرق طول عمره وهو صغير لا يستويان أليس كذلك كذلك الذي حج ليس كالذي لم يحج اللي بيحج شخصيته بتتغير وحاله بيتغير وحسناته بتتغير بيبقى مكافح وبيبقى إنسان تاني بيعرف قيمة الحياة وبيفهم الحياة قال عليه الصلاة والسلام ألا أدلك على جهاد لا شوكة فيه الحج الحج بطولة والبطولة دي محدش هيحققها إلا الشباب لما الشباب يحجوا هياخدوا بكل العزائم لو أجل الحج لما يكبر لما يشيب هيزقوه الناس بدل ما كان هو هيحج على رجليه هيحج وهو على الكرسي بدل ما كان هيرمي والناس توكله هو هيوكل حد يرميله بدل ما يطوف طواف قدوم وطواف إفاضة وطواف وداع ويستمتع بالطواف كتير هيطوف بالكعبة مرة ولا مرتين فالحج في الشباب له طعم تاني خالص لو كان الحج مش مكتوب عليه لسه لم يبلغ الحلم يكتب له الأجر ولكن لا تسقط عليه الفريضة أما إذا كان بلغ الحلم فهذا أحرى وهو الآن أقوى ما يكون على الحج ودلوقتي يا بطل أقول لك على عبادة لما تعملها يبقى كأنك حجيت تاخد أجر يساوي الحج قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من دعا إلى هدى كان له مثل أجور من دعا من غير أن ينقص من أجورهم شيء علق ورقة على باب المسجد مكتوب عليها لا تنسى الحج المحروم من الحج هو المحروم علق ورقة مكتوب عليها ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا علق صورة للكعبة في مكان في النادي في مدخل البيت في المسجد واكتب عليها ما نفسكش تشوف الكعبة على الحقيقة علشان اللي هيعمل بالموعظة دي ويدوق الحج ويروح يحج ربنا هيكتب له الأجر ويكتب لك انت كمان الأجر ويا رب نحج عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حبيبي جمال ازيك يا بطل كيف الحال؟
احضرنا يا مولانا خير جمال بقول له هات اجازه هنحج آه، تجاري عماله قال لي لا انا عايز احج سياحه عشان انا مش وش بدل بصراحة يا شيخنا أنا نفسي أحج وأنا مش عارف أنا هيجي عليا يوم عرفة إزاي وأنا وأنا مش واقف على عرفة كو- حاولت كتير وحاولت أكتر من مرة إن أنا أقدم إن أنا أحج بس مش عارف وقلبي بيتقطع من كل سنة أشوف الحجاج واقفين وأنا قاعد في بيتنا مش عارف أتصرف نفسي أحج زي ما الناس بتحج وقلقان من موضوع الحج ال- العمالة دوت مش عارف أعمل إيه
محسسني يا جمال ان انت في اخر راحة وجمال ما انت متبهدل في المواصلات وضايق المرمطة في كل حالك اشمعنى الحج اللي عايز تروح فيه five stars وتريح وتنسجم وتستجم على الاخر يا صديقي العبودية ان تستسلم لله سبحانه وتعالى قال الله عز وجل وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا رجالا يعني هيجوا على اي حال حتى لو جاي على رجليه مشي قضية ان انسان يتحرج ان هو يتكسب او يتربح اثناء الحج لا قال الله عز وجل ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام في سياق ايات الحج رب العالمين رفع الحرج عن الانسان ان هو يتكسب او يتربح اثناء الحج ممكن تروح حج في شغل تشتغل وتحج ممكن تبقى مشرف على رحلة وتحج ممكن تبقى شيال وتحج ممكن تبقى واعظ وتحج ممكن تبقى موظف في شركة سياحة وتحج مش حرام ان انت تحج اسهل حج في الدنيا مش حرام ان انت تحج مع شركة سياحة بالعكس انت كل ما هتكون مرتاح كل ما هتعرف تعبد ربنا اكتر لا شك لكن العبودية ان لما ربنا يفتح باب تشكره عليه فيزيدك واللذة الحقيقية مش في السرير ولا في الفندق ولا في وسيلة المواصلات اللذة الحقيقية في العبادة متعة الحال مع الله نفسه لذة الطاعة نفسها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي في علاقة بين الرضا وبين ذوق الحلاوة حلاوة الطاعة وحلاوة الإيمان احنا مش رايحين نلعب احنا مش رايحين علشان نتفسح دي مش رحلة سياحية فعلا فعلا ده جهاد جهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على جهاد لا شوكة فيه الحج الحج انت رايح تحج ترحل إلى الله سبحانه وتعالى كل الحجاج المترفين اللي مرتاحين اللي بيحجوا على أفخم أشياء في النهاية هيلبسوا إحرام أبيض لا جيوب فيه ولا مخيط زيهم زي الحجاج الفقراء والقبول مش بس بالنفقة والقبول مش بس من اللي هينفق كتير القبول مش بس للي هيصرف كتير لا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجرك على قدر نفقتك ومشقتك قالها لعائشة رضي الله عنها وارضاها فاللي يصرف كتير ما يبذلش مشقة كتير اللي يبذل مشقة كتير يخفف عنه في الإنفاق وهكذا الحج بالجهاد بالنفقة وجهاد بالتعب والمشقة قال الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا أي سبيل ربنا يفتحه امشي فيه لعل الله عز وجل يجعل السبيل ده بركة عليك وتجد في قلبك وأنسك واشكو همك إلى الله سبحانه وتعالى ما تتمناش إزاي تعبده اتمنى إزاي يقبل عبادتك ولعلك لما تشكر ربنا على باب زي ده تبقى الحجة اللي بعد دي إن شاء الله مريحة وأفضل منها وبالراحة اللي أنت نفسك فيها والطموحات اللي أنت نفسك فيها ويا رب الحجة
احضرنا يا عم الشيخ خير
كنا بنتكلم على اللي بيحج مرة واحدة بس ونيجي نقول له مثلا حج كمان مرة يقول لك لا أنا سقطت عني وخلاص
هو وجهة نظره في الموضوع دوت ان هو الحج لمن استطاع اليه سبيلا مرة واحدة وسقطت عنه الفريضة وبيعتبر ان هو حج كل سنة ده يعني آه، مصاريف آه، مش مفروضة عليه الحقيقة إن هو محروم حجة واحدة لا تكفي اللهم لا تحرمنا الكعبة قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم تابعوا تابعوا بين الحج والعمرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أديموا الحج والعمرة أديموا الحج والعمرة سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أدمن الاختلاف إلى هذا البيت الكعبة دي إدمان وليها أهلها بالنسبة لهم إدمان اللهم ارزقنا الكعبة يا رب اللهم لا تحرمنا من الكعبة وقضية إن الإنسان يحط عن نفسه الفرض ويتعامل مع الكعبة بهذا الجفاء هو اللي حرم نفسه يقول الله عز وجل في الحديث القدسي إن عبدا وسعت عليه في المعيشة وصححت له جسمه تمر عليه خمس أعوام لا يفد إلي لمحروم مش مش بقول لحضرتك محروم أما ربنا اداله فلوس ليه أما ربنا اداله صحة ليه عشان كده الرسول قال حجوا قبل أن لا تحجوا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فالقضية قضية إن الإنسان ما يبخلش عن نفسه قال الله عز وجل ها أنتم تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه أنت محتاج تحج تاني انت محتاج تحج تاني الحجة اللي حجتها دي كان فيها حاجات كتير انت ما تعرفهاش سنن كتير وفضائل كتير ما ما عرفتهاش حجة الاسلام دي جت على غفلة وجت في وقت انت ما كنتش عارف الاحكام كويس فانت محتاج تحج تاني انت محتاج تكرر الحج عشان ده بيجبر ده وده بيغفر لك ربنا سبحانه وتعالى بيه ده طيب عدى الوقت وخرج الحجاج واحنا ما حجناش نعمل ايه اللهم ارزقنا الحج يا رب قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من صلى الفجر في جماعة ثم قعد في مصلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كتبت له حجة وعمرة تامة تامة تامة يبقى نعمل دي ما نسيبهاش بقى ولا هنبخل بدي كمان من هنا ورايح نظل في المسجد كل يوم من الفجر للشروق ونصلي الركعتين ونحتسبها عند الله حجة وعمرة ونرجو من الله انه يكتب لنا الحج والعمره دي تامه تامه تامه كتير من الناس يقول لك لا هي مش حجه بالظبط يعني هي كانها زي الحج عايز ايه اكتر من ان الرسول يقول تامه تامه تامه بس ابن عثيمين عليه رحمه الله بيقول ايه المساواه في الجزاء وليست في الاجزاء يبقى نقعد من الفجر للشروق ونقول يا رب اكتب لنا الجزاء المساوي للحج ويا رب الحج اللهم امين يا رب
إذاعة القرآن الكريم من القاهرة
ما تنساناش في الدعاء يا مولانا ربنا يجيبك بالسلامه ان شاء الله الف مبروك يا مولانا وتروح ترجع بالف سلامه اللهم امين عقبالك يا شيخ باسل يا رب يا سيدنا بس والله يعني خايف لا احرم من ذنوب الواحد الدنيا خدته وال business خده الحمد لله شكر لله يعني انت مش كنت تحج السنه دي ايه اللي حصل والله جت مصلحه قدامي كده حطيت فيها ال- الفلوس اللي انا كنت ناوي اشيلها للحج غصب عني الله يهديك
كان نفسي أحج
ضيعت الحج علشان خاطر بيزنس يا رب ما تحرمناش من الحج يا رب والله العظيم كأن الفلوس دي ملهاش لازمة في الدنيا إلا للعبادة قال الله عز وجل في الحديث القدسي إنا أنزلنا المال لإقامة الصلاة رب العالمين أنزل المال لإقامة الصلاة للعبادة وقال سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا أنت معاك الاستطاعة علشان تحج عشان كده اللي ربنا يكرمه ويسهل له باب للحج ويحرم نفسه من الحج هو المحروم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل إن عبدا صححت له جسمه ووسعت عليه في المعيشة تمر عليه خمس أعوام لا يفد إلي لمحروم يبقى الواجب إيه بقى للي فاته الحج وعدى منه الموسم وما حجش علشان خاطر أي ظروف أول حاجة يتوب إن هو بخل على نفسه بالحج قال الله عز وجل ها أنتم تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه اللي ما طلعش الحج علشان بخل بالفلوس أو فكر إن هو يعمل بيزنس أو شيء فبخل بالفلوس يتوب إلى الله من إنه بخل على نفسه ويبقى عارف إن ربنا غني ولله على الناس حج البيت من استطاع عليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني غني عن العالمين أنت فقير وربنا هو اللي غني أنت اللي محتاج وربنا سبحانه وتعالى مش محتاج لك كمان ينوي انه بالحج ربنا هيوسع عليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب عن صاحبهما كما ينفي الكير خبث الحديد سيدنا عبد الله بن عمر كان بي بيقترض للحج ويقول أنوي بالحج أداء الدين هو ده اللي يستلف علشان يحج ربنا بيسد عنه سبحانه وتعالى بس ما يبقاش غرقان في ديون ومديون لكل خلق الله ويقول عايز استلف للحج لا هو يبقى الحج السلف الوحيد في حياته كذلك حاول انك تواظب على المكث في المسجد من الفجر للشروق قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من صلى الفجر في جماعة ثم قعد في مصلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كان كعدل حجة وعمرة تامة تامة تامة ربنا بيقول وأتموا الحج والعمرة لله والرسول عليه الصلاة والسلام بيقول تامة تامة تامة يبقى نقعد من الفجر للشروق نقول الأذكار وننوي إن ربنا سبحانه وتعالى يكتب لنا بالجلسة دي بركة الحج ويا رب الحج ناس كتير يشوفوا واحد ممثل مثلا مشهور بان هو بيعمل معاصي آه، آه، مطرب او مطربة مشهورين بالذنوب والمعاصي وهو راكب اللامبورجيني ولا البنتلي ولا المزاراتي ولا المرسيدس او الجاكور او غيرها من العربيات ويقول هي دي الناس اللي عايشة واحد متصور مع بنوتة على انستجرام بيقول هي دي الناس اللي عايشة عارف اول ما يقول كده يحصل ايه اول ما يقول كده ياخد ذنبه ياخد ذنوبه ومعاصيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الدنيا لأربعة نفر رجل آتاه الله مالا وعلما فبعلمه ينفق ماله يأخذه من حقه ويضع في حقه ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فبعلمه يقول لو أن لي مثل ماله لفعلت كما يفعل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهما في الأجر سواء ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فبجهله يخبط في ماله ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما فبجهله يقول لو أن لي مثل ماله لفعلت كما يفعل كنت فجرت زيه كنت شربت وسكرت زيه كنت لعبت مع البنات زيه مش هم دول الناس اللي عايشين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهما في الوزر سواء يبقى ما طالش الدنيا وخد وزرها اللهم إنا نعوذ بك من الذنوب يا رب ففي جوه قلبك مضغة صغيرة لما تبص لحد بيحج قول يا رب لو انت اديتني زيه كنت حجيت تحصله وتاخد أجره واوعى تشوف حد بيعمل معصية تقول إنه لذو حظ عظيم لا لما تشوف حد بيعمل معصية وبيتمتع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الله يعطي العبد وهو مقيم على معصيته فاعلموا أن ذلك منه استدراج اقرأوا إن شئتم سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين يبقى خلي بالك من لسانك وخلي بالك من قلبك لما تشوف حد في طاعة الله وربنا بيكسبه حج وعمرة قول يا رب أنا كنت أتمنى أبقى زيه علشان تبقى تاخد أجره حتى لو ما حجتش يا رب الحج